إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان وأن يقيمنا وإياكم على الجادة ببركة هذه الأيام التي باركها سبحانه وبحمده ثم أعتذر أيها الإخوة عن هذا التأخير وال- والحق أن هو يعني بسبب الأخ الذي دعاني هو قال لي الطريق غلط ف تعرف كنا بندرس زمان في ال- في المدرسة طريق رأس الرجاء الصالح وبعدين اختصروه ع- هو ده أشبه ما أتيت به أنا جاي من حلوان إيه اللي طلعني ال- الطريق الدائري لحد ما انزل نزل من عند المرج وبعد المرج و- كان قال لي تعالى من حلوان جري انا اظن كانت تبقى اسهل وايسر شويه جزاه الله خير عنا خيرا لكن انا عايز يعني آه، ارد وصمتها ان شاء الله عز وجل آه، اسال الله عز وجل ان يجعل فيكم العوض مما فات وسبق كان وقع الاختيار على اكمال او على ابتداء كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله والذي كنا قد ابتدأناه بجواركم هنا في ال- في المسجد العزيز ومع ذلك الإخوة لا زالوا الآن بالخيار جئت لأخيركم آه، نكمل على ما كنا قد ابتدأناه أو نستأنف يعني نبدأ الكتاب من أوله خالص من أول ترجمة ابن القيم خالص اللي هو الشغل اللي بدأناه هناك الإخوة يفيدونا بقدر استعدادهم يعني وإن شاء الله يبقوا يكتبوا الكلام ده على الصفحة وإحنا نستجيب لكم إن شاء الله عز وجل لكن بين يدي آه، هذا الكتاب المبارك أيها الإخوة لا ينبغي علينا أبدا أن نهمل الساعات والأوقات لا سيما منها الفاضلات فإن الله عز وجل بين أنه يختار لنا في كل شيء قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة لا يستطيع أحد منا أن يدبر لنفسه أمره لذا من آمن باختيار الله عز وجل وإرادته ونفوذ مشيئته تلذذ بالانطراح على عتباته تسليما يبقى أصبح المرء من إذا علمت أنه يخار لك ما لم تخر لنفسك إذا علمت أنك إذا خرت لنفسك خرت خطأ وأنه سبحانه وبحمده يسددك بما يصلحك انطرحت مستسلما مستسلما له يعني هو سبحانه وتعالى مستسلما لمقاديره تمر عليك مقاديره وأنت تحسن الظن فيه سبحانه وبحمده فما يمر عليك قدر إلا ويزيد إيمانك معه قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب في وقت كان في شدة ال- غزوة الأحزاب أشاد الله عز وجل بالشدة فيها أكثر من غزوة بدر مش كده ولا لا مع أن غزوة بدر أعظم باتفاق لكن الله عز وجل لما ذكر غزوة الأح- الأحزاب ذكر فيها الضيق والشدة التي وقعت على المؤمنين وذكر فيها أن, ال أن ال ال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من خلاصة الصحابة استشرفوا نصر الله عز وجل مش كده؟ ومع ذلك في ثناياها قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ثبت هؤلاء بالتسليم باستشراف المقادير فالأيام فضلها الله بعضها على بعض والأشهر فضلها الله بعضها على بعض والأماكن فضلها الله عز وجل بعضها على بعض فكانت هذه النفحة الكبيرة جدا اللي هي شهر رمضان ونحن نحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان وإلا ف سنة الله عز وجل في شهر رمضان أنك من أواخر شعبان وتستفتح رمضان من أواخر شعبان وأوائل رمضان إلى منتصفه تلاقي الناس بتموت مش كده ولا لأ الواحد بقاله كام سنة متتبع الموضوع ده آخر شعبان تفضل كل شوية في جنازة حتى أننا شيعنا يوما جنازة فدخلنا معها إلى المقابر ما إن وارينا الرجل إلى التراب خرجنا لقينا جنازة أخرى داخلة فعدنا معه رجعنا معهم مرة أخرى يموت الناس وكأنها رسالة إلى أن الله عز وجل إذ قد أمدك بالحياة فقد أنعم عليك وأنتم تعلمون الحديث المشهور لأبي عبيدة رضي الله عنه أنه رأى في نومه رجلين من أصحابه قتل أحدهما في سبيل الله ومات الآخر بعده بعام فرأى هذا الرجل الذي مات بعد أخيه بعام مات على فراشه واحد مات في سبيل الله في إيه أعظم من أن يموت المرء شهيدا في سبيل الله عز وجل ذروة سلام مفيش حاجة كده لما بكى جابر رضي الله عنه على آه على أبيه عبد الله بن حرام بكى وأجهش وجاءت عمته فبكت وأجهشت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وقف قدام جابر كده وأمام عمتي وقال ابكوا أو لا تبكوا براحتكم خالص فوالله ما كلم الله فوالله لقد كلم الله أباك كفاحا كلم كلم عبد الله بن حرام دغري كده مباشرة من غير حجاب ولا ترجمان ايه افضل بقى من كده ولما رأى الشهداء قدرهم عند الله عز وجل فقال ما تسألون كان سؤالهم ايه قال ردنا الى الدنيا لنموت فيك ونخبر اخواننا بما اصابنا من كرامة نسأل الله عز وجل ان يسهل لنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين طيب ده مات شهيد في سبيل الله عز وجل والتاني مات بعديه بسنة وعلى فراشه ثم رآه أعلى منه درجات فأصبح يحدث الناس فبلغ الأمر فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ إليه صلى الله عليه وسلم كلمه ماذا رأيت قال يا رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا وكذا وكأنه كان متعجبا يا رسول الله يموت الرجل في سبيل الله شهيدا مقبلا غير مدبر جريئا صادقا مصدقا ثم يموت أخوه على فراشه ثم يكون أخوه أعظم منه فقال له صلى الله عليه وسلم أليس قد مات بعده بعام قال بلى قال أليس قد صلى كذا وكذا صلاة يعني ممكن الإنسان بالصلاة يبلغ هذا المبلغ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم الصلاة أليس قد سجد لله كذا وكذا سجدة قال بلى قال أليس قد صام رمضان فقال له بلى قال فإن ما بينهما أبعد مما بين المشرقين لا يمكن يحصلوا أبدا إذا كان أحسن فيها ولا زلنا ننظر إلى شهر رمضان أيها الإخوة في التاريخ في تاريخي شهر رمضان يؤرخ له أنه فرض الصيام في سنة 2 هجرية قبلها في شهر شعبان اتحولت القبلة فحصل التمايز بين المسلمين والكافرين وبعدين نزل شهر رمضان نقوم نصوم شهر رمضان 17 منه تبقى غزوة بدر قوض المشركون تماما ومات أكابرهم خلاص ما عادش لهم قوة ولا دولة ولا هيئة ولا حاجة خالص أي صوم هو الصوم الذي صامه الصحابة مع أن لما أنت تتبع تلاقي إيه أن خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفطروا ليتقووا على السفر ويتقووا على الإيه على مناهضة الأعداء يعني إذا كمان ال 17 يوم دول مش كلهم كانوا صيام ومع ذلك قوض الله عز وجل بهم دولة الكفر أي شيء هو رمضان وأي شيء هي عبادة الله عز وجل وطاعته أيها الإخوة فشهر رمضان منحة من الله عز وجل فالحمد لله الذي أحيانا فقضينا رمضان ولا زلنا إلى الآن بعد شهر رمضان لأنه بعد شهر رمضان يظهر الصادق نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم فكان على كل صاحب همة أن ينظر في المخزون السهل الذي أتاه سهلا يسيرا من الله عز وجل في شهر رمضان انت في شهر رمضان بتصلي النافلة زيها زي الفريضة واضرب الفريضة في سبعين ألف ضعف مش كده ولا لا وحسنات بقى يعني زي ما بنقول كده حسنات بالكوم وتأتيك بأقل جهد تروح تصلي التراويح خلف الإمام تحتسب ما خلف الإمام إنك أنت تصلي حتى يخرج الإمام من صلاته تحسب لك قيام ليلة وقيام ليلة متقبلة يعني أنا ممكن أصلي النهاردة من بعد العشاء لحد الفجر وبعدين يدخل فيها الرياء ولا النفاق ولا أي شيء من غوائل الأعمال يبقى العمل ولا خدت حاجة تعبت بس وخلاص إنما الذي وعدك الله به إنك لو قمت ليلة خلف الإمام حتى يسلم الإمام من الصلاة من أول ما بدأ لحد ما يسلم تكتب لك ليلة, ليلة كاملة ليلة كاملة متقبلة فكان الفضل عظيم للغاية يشعر به كل صاحب قلب طيب أيها الإخوة هل العمل في قوة واحدة هي قوة جلب الإيمان وأنا أريد لعلنا إن شاء الله في ثنايا كتاب الوابل الصيب نتحدث عن هذا بشيء من الاستفاضة بس أريدك أن تنصت معي في هذا المقطع لك لجلب الإيمان قوتان وال وال والمعلومة دي في غاية الخطورة لأن ده سبب اللي احنا بنقع تاني في قوتين لجلب الإيمان قوة جلب الإيمان وقوة حفظ الإيمان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ال ال لما ذكر المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مش كده يبقى كده جلبوا صلوا صلاة حسنة صلوا صلاة متينة صلوا صلاة تصعد إلى الله عز وجل طيب خدت عليها حسنات كثيرة مش كده مشكلتنا احنا بقى عن السلف ايه ان انت تاخد الحسنات الكتير دي تحطها في الخزنة وتسيب الخزنة مفتوحة فيأتي الشيطان فينزفها زي ما بتيجي في شهر رمضان تصحى أول يوم العيد تفاجأ بهذه الباقعة إن الناس نزلت وتبرجت من تبرجت واختلط من اختلط وخاض في حرمات الله من خاض الله طب ده أنت بتضيع مخزونك يبقى قوة الجلب هي شيء مهم جدا بس سهل إنما الشيء الصعب فعلا الذي لا ينظر إليه إلا المتقون السالكون قوة الحفظ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون ما اكتفاش بالخشوع فقط ولا اكتفى بالديمومة دوام الصلاة فقط وإنما ذكر الحفظ سبحانه وبحمده هي دي القوة المهمة أن يحفظ المرء نفسه اللي هي كنت أسميها وإحنا بنتكلم عن الاستقامة لغة القطقطة إن الواحد يحافظ على ما أخذ من ما حاز من عطية إيمانية بحيث يحسن يقول كلمة قط تلاقي الإمام الشافعي رحمه الله يقول لك ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا مذ عقلت قط يعني مات عنده خمسين سنة الشافعي تماما رحمه الله مش كده يبقى خمسين سنة من وهو عاقل امتى الشافعي لا الشافعي عاقل يعني ممكن كان الشافعي ده بيحفظ مثلا كان إمامه وعنده سنتين ولا حاجة يعني كان عاقلا وكان رضي الله عنه كان حاجة قال حفظت شعر الهزليين ورجلي في الغرز هو بيحفظ الشعر يعني حاطط رجليه كده لسه هيركب فواحد قال له معايا شعر بني هذيل قال له اقرا كل اللي يقولوا له حفظه وراح راكب وماشي من قريحته رحمه الله يعني ده من خمس ست سبع سنين بدأ يعقل حدود الله عز وجل مش كده عشر سنين يعني أربعين سنة وهو قائم على حد الله عز وجل لم يترك منه شيء الإمام البخاري رحمه الله بيقول إني لأرجو ألا ألقى الله عز وجل ولأحد علي مظلمة قط فما اغتبت أحدا مذ علمت حرمة الغيبة قط وبرضه البخاري نفس الموضوع كان لا زال شابا صغيرا وهو عاقل رضي الله عنه وكان اللي هي الأمثلة التي لعلني أزيل بها وإحنا بنتكلم في علاج مسألة الحفظ لكن المهم هي لغة قط دي هل إحنا الآن نستطيع أن نواجه أنفسنا أيها الإخوة إن كنا نحسن شهرا وأنا عايز أقول لك على شيء إصلاح الواقع أن يكون الناس لله عباداً قال الله عز وجل ويا لطالما نودي بهذه الآية لا سيما في الحقبة الأخيرة الثلاث سنين الفائتة أو الأربع سنين الفائتة قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه بقى أقاموا الصلاة أول ما ربنا فتح له عمل إيه بص للطاعة صلى عدل يقال أقام الشيء أي أعطاه حقه ومستحقه أقاموا الصلاة ومش معنى أقاموا الصلاة إن أنت الذين مكانهم في الأرض هيفضل قاعد في المسجد لا ده دي بس أعلام الطاعة التي تأخذ بناصيتك إلى الله عز وجل ولكن ادخلوا في السلم كافة كافة يعني خد أخذ كل الدين فلا يتحرك ولا يرجع ولذلك أنا كنت أود أن أتحدث أو في ثنايا الكلام عن شهر رمضان أنه لا ينبغي أن تتشبه جلودنا بالأفاعي الأفعى تحطها شوية ربنا يعافينا وإياكم تبص تلاقيها نزعت جلدها تسيب جلدها تلاقي جلد بس وتلاقي هي مش موجودة فتغير جلدها دائما أما صاحب المنهج الحق فهو بوجه واحد مستقيم دخل أبو رافع الأنصاري رضي الله عنه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه على حذيفة رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فقال له أوصني تعرف الشيخ لما تكبر سنه ويتقدم عمره بيبقى أحكمت له الخبرة فلما تيجي في آخر حياته تقول له أوصني هيقول لك كلام مش هتلاقي زيه في الدنيا لأن ده عصارة السنين حفظ العلم أيها الإخوة سهل ان واحد يكون ذكي ربك عز وجل يفاضل بين الناس في عقولهم يحفظ بسهولة انما الخبرة في العلم دي محتاجة سن عمر عشان كده ابن عبد البر لما قال ايه لن تنال العلم الا بستة ذكاء وحرص و... وتلقين استاذ وطول زماني من اخر البيت يعني او لسه خارجين من الصيام برضه طول زمان ليه طول الزمان لانه دي الخبره في الخبره في العلم فسيدنا حذيفه ده بقى متخصص في الفتن بيقول كان الناس يسالون رسول الله عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فاقع فيه فكان متخصصا في هذه الفتن وهو امين سر النبي صلى الله عليه وسلم على ال 12 منافق اللي كان عايزين يوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المكان اللي مرتفع في غزوه تبوك عارفين كان في 12 واحد كده قالوا هنطلع نزقه من فوق فنزلت اسماؤهم في من السماء وهم دول المعنيين ابتداء بقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فكان أسمائهم عند حذيفة رضي الله عنه أول ما يجي واحد يموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلي حذيفة يقول له صلي خلاص يبقى مش من منهم يقول له ما تصليش يا رسول الله لأنه منهي أنه يصلي عن دول على على هؤلاء بالذات وإن كان الأمر فيه عموم الشاهد أيها الإخوة مخضط علم حذيفة رضي الله عنه نتيجة بحثه بقى وطول العمر ده قال أوصني قال له إيه قال أليس قد عرفت الحق قال بلى قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد اوعى بقى نلاقيك كل يوم بوش ليه لأن الدين مش كل يوم بوش إنما الدين هو وجه واحد هو المصحف ده هو اللي عندنا هو اللي كان في ايد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان في ايد ابو بكر وعمر هو ولا اتغير الكلام ده هو هو هو يا نفس الدين ويا نفس الشريعه فلذلك لا يحتاج من المرء ان يتلون او ان يتغير ولذلك لا يزال المرء متعجبا من طول النفس الذي يقطعه الائمه في الدفاع عن ائمتهم في تغيير الاراء حتى الفقهيه تلاقي نفس طويل لابي اسحاق الشيرازي رحمه الله في في تقدمه المهذب عشان يقول ان الشافعي كل مذهبه هو القديم أما الجديد فهو أربع مسائل فقط هي دي اللي ترجحت وبعضها يخلي بعضهم يخليها ثلاثة عشان يقول إن الشافعي ما يغيرش رأيه مع إن تغيير الرأي في الاجتهاد الفقهي ده جائز ولا لأ؟ يعني بيحصل جالي اجتهاد جديد جالي حديث جديد قال بعضهم جلست إلى مالك رضي الله عنه فوجد ما... الإمام مالك فرأيته لا يقول بتخليل البراجم البراجم اللي هو إيه ما بين الأصابع دي تخللها في الصلاة وقيل لحم ال اللي بيبقى بعضه على بعض ده شوف لما تبقى مطبق ايدك كده تلاقي ده لما تيجي تتوضى تحاول تعمل ايدك كده عشان الميه تخش فين في في الاماكن دي الحتت اللي فيها ثنايا دي فقلت له يا ابا عبد الله اذ خف المجلس قلت له يا ابا عبد الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل براجمه فقال هذا اسناد جيد وما عرفته الا الان منك انا اول مره اسمع بيه الاسناد ده ثم سمعته بعد ذلك يقول به يقول خلوا له براجم يبقى غير رأيه لما أتى عليه لكن في الجملة تغيير الرأي ده سبة في الجملة هو نفسه من قصى إلا أن يكون للمرء بحث أقوى من اللي كان إيه من اللي كان من ذي قبل عشان كده تلاقي الأئمة يدافعون عنهم علشان مسألة التلون حتى قال كان يقول الشاعر كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل تجمل يعني مش معقول أبدا أن أنت تبقى كل يوم لك وجه معين فالشاهد أيها الإخوة أن منهجنا واحد لا يتبدل ولا يتغير ولا يمكن قال الله عز وجل فيه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هذه المثلية قلنا قبل كده إن المثلية في اللغة كلمة مثل غير كلمة نحو لما نقول مثل هذا الكوب يبقى زيه بالظبط بألوانه بحجمه ب- ب- ب- بنقشته ب- هو بالظبط ده إنما لما نقول نحو هذا الكوب يبقى حاجة تشبه له فلما الله عز وجل يقول فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به يبقى أنت مطالب أن ت- مطالب أن ترى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف آمنوا كيف عالجوا الإسلام كيف فعلوا في الأمر والنهي تبقى زيهم بالظبط وعلى قدر انحراف المرء ونأيه عن طريقهم على قدر إيه؟ على قدر دخوله في بناية الطريق ينزل في الغلط بقى ينزل يغلط فمناط إصلاح الواقع أن يكون الناس لله عبيدا لازم تؤمن بكده فكلما كان المرء عبدا لله عز وجل مستسلما مطيعا كلما كانت نصرة الله وإصلاح الله له أسرع وأنجز والتاريخ خير شهيد كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وخلفه أشاوس إن أطلقت الواحدة منهم على حي أكله صح ولا لا؟ الإمام ابن القيم رحمه الله بيذكر في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل على الحي الكامل من الكفار رجلين بس يقول أحدهما لصاحبه كن أنت خارجا وأنا في الداخل فإن سمعت التكبير فانزل ينزلوا الاثنين فيحدثوا في المشركين نكاية ويرجع كمان بالغنيمة الاثنين بس اثنين فقط وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف فارس مش كده صوته زعيقة آه، آه، صوته فقط فكان صوت أبي طلحة رضي الله عنه فقط بهذا العدد من الناس فما بالك بقوته وبأسه هو ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معه مثل هؤلاء وفي يوم بدر طول الليل يعمل ايه يدعو الله عز وجل ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الأرض قال علي رضي الله عنه كان الناس في الليلة التي كانت بدر صبيحتها كان الناس كأمطرت السماء فكان الرجل منا يتقي بدرقته ببيته بخيمته بشجرة وناموا جميعا إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل أجمعه إذا ال- الموضوع مش موضوع إن أنت وراك ناس أقوياء جدا و- وكده لا ده الأصل إن هو فين في السماء في السماء فعلى قدر أن يكون العبد أن يكون المرء عبدا لله عز وجل على قدر نصرته وتأييده فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا الصفة الكاشفة لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل الم- المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا إيه يا عبد الله ما هو ده موجود في الحديث الحديث كده مش يا مسلم فقط بهو بهويتك وإنما عمليا أنت عبد لله عز وجل فعلى قدر عبودية هؤلاء لله أنطق لهم الحجر والشجر الحجر قال له تعالى في واحد ورايا مستخبي يهود اهو تعالى تعالى موته اقتله حتى يستأصل الله عز وجل شأفتهم فقضية أن يكون المرء عبدا لله عز وجل دي ضرورة لازم الإنسان يبحث فيها وينظر إليها طيب في شهر رمضان حصلت كما قلنا كما كبيرا من الإيمان قوة الحفظ كانت سائغ- سائغة آه فاضل قوة الجلب كانت سائغة فاضل قوة الحفظ بقى كيف نحافظ على ما كنا عليه في شهر رمضان مخزون الإيمان الذي يسلب بسرعة انت ممكن اول ايام كده في شهر شوال تلاقي نفسك تغيرت ده في ناس في اول ساعات في اول يوم العيد بلا نفسه تغير وانكر قلبه صح ولا لا بعد المخزون الجامد قوي اللي حصله ده كيف يحفظ المرء آآ آآ هذا الايمان الذي حصله بدراسه كيف يسلب لان لو عرفت الداء هتعرف له دواء مش كده ولا لا دراسه كيف يسلب الايمان ازاي الايمان بيروح ازاي بيتسرق من الواحد وما هو تاثيره حينما يسرق الشق الثاني اختيار الدواء المناسب أما كيف يسرق ويسلب الإيمان فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور وده بقى يعني كما يقال ورثناه كابرا عن كابر كنا كده ناخذه من اجيال مشايخنا المتعاقبه انه دايما بعد شهر رمضان يذكر لنا الحديث ده عشان اقول لك خد بالك من مرض الايه سلب الايمان وسرقه الشيطان لل... للايمان بس احنا وانتوا بتقيموا الصلاه امتى لو تلت ساعه يعني الساعه تسعة ونص وخمسة مش ونص وخمسة طيب ماشي فلا بس أنا عشان ال فال فال ال ال كيف يسلب انا اقول لك ده امر على عجاله وان شاء الله واحنا برضو في ثنايا الوابل الصيب كتاب الوابل الصيب كتاب يعالج فضل الذكر والنص على الذكر وده في الحقيقه مشروع كبير لابن القيم رحمه الله فضل الذكر اقوى عضله في جسمك اللسان ودليل ذلك ان انت ما بتسكتش مش كده ولا لا قاعدين آفة ال- الوقت اللي هو ايه رغي رغي رغي مفيش سكوت خالص والمباحثات والمحادثات ورأيك ايه في الموضوع طب رأيك ايه بقى في المستقبل هو كمان هيبقى ليه رأي في المستقبل اللي جاي حاجة في الحقيقة ما, ما لا ترى كاليوم قط الحقيقة نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم أقوى عضلة في الجسم اللسان بمنتهى السهولة أنك ممكن إيه وأعظم الطاعات الذكر ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أكبر من إيه؟ أكبر من الصلاة ويقول ابن القيم رحمه الله الصلاة التي تشتمل على ذكر كثير خير من الصلاة التي لا تشتمل على مثل هذا العد من الذكر يعني لو واحد قاعد يسبح ربنا في الركوع خمس ست عشر تسبيحات بخلاف اللي يسبح ربنا في الركوع ثلاثة دي صلاة ودي صلاة تانية على قدر الذكر وأقم الصلاة لذكر إنما جعلت الصلاة الصلاة غلاف للذكر فال- فالقصد لعلنا نعالج ده بقى إن- إيه- إيه- إيه- إزاي إزاي يسلب من الإنسان كم الإيمان لكن في عجالة قال النبي عليه الصلاة والسلام في سلب الإيمان بيحصل إيه في الإيمان قال صلى الله عليه وسلم قال حذيفة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر وده من يقين الصحابة بين قوسين بقى أنا أنتظر يعني هو شاف اللي جاي ما شافوش النبي بيقول أنا عارف إنه جاي طب عارف ليه متأكد ليه يا سيدنا حذيفة كده أصل النبي قال بس ما عندناش إلا كده فاكرين من ثلاث سنين كده لما قالوا خلاص الحفريات وصلت تحت المسجد الأقصى إلى أنه سيسقط سيسقط فاكرين الأيام دي وطلع حد مسؤول في هؤلاء وقال لك أنا ح- هنوقعه في اليوم الفلاني الساعة ثلاثة ونص إلا خمسة بالظبط والناس بدأت تتحدث كل واحد يقابلك بيقول لك المسجد الأقصى هيقع هنعمل إيه دلوقتي عايزين بقى عرقين خشب ولا حاجة نحطهم عشان ال... يا ابني النبي قال الكعبة هتتهد إنما المسجد الأقصى ما قالش هيتهد يبقى إيه يبقى مش هيتهد وبجد اه والله العظيم ما هو مهدود طب ومين اللي يقنك كده اصل الحديث صح ان النبي قال كده قال عم... ع- قال عليه الصلاة والسلام عمران بيت المقدس خرا- خراب يثرب مش كده وقال في الحديث في الصحيحين كأني بذي السويقتين من الحبشة يه- يهدم الكعبة يقلعها حجرا حجرا يبقى انا عندي الادله اهو ان بيت المقدس ذكر عمرانه ما ذكرش انه هيخرب اقول له طب ده فهمك انت وانت يعني ح- عالم لا ده مش فهم انا ده فهم مبارك فوري شارح السنن الترمذي قال كده ودليل ذلك اظن قناه عن الطيبي من اهل العلم قال ودليل هذا اللي هي كلمه عمران بيت المقدس ان بيت المقدس لن يهدم انما هو في اعمار دائم انما ايه اللي جاي الدليل انها هتهدم وهترفع كمان من مكانها خالص الكعبه قال النبي صلى الله عليه وسلم تهدم مرتين وترفع في الثالثة قال أهل العلم يعني تهدم الثالثة ثم تبنى ثم ترفع ترفع خالص ما تلاقيش في مكان ما, ما تلاقيش في المكان ده كعبة خالص انها ما قالش على بيت المقدس يبقى عشان كده انا ما- منتهى مستريح خالص احفر ما تحفرش طب لو لا لو قدر ان هو اتهدم هيبني تاني انما لا يمكن تقوم عليه الساعه وهو ايه وهو مهدوم لأنه ينزل بباب لد منه عيسى عليه السلام صح؟ ودي آخر بقى أمراض الساعة والدنيا هتبقى مستقرة على كده لحد ما ما يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها فقال حدثنا بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر لأني متأكد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الأمانة الأمانة اللي هي إيه يا إخوانا الإيمان الدين يعني الشريعة حدثنا عن الأمانة فقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال في أصل كان الدين في أصل قلبه لا يمكن يضحي بالدين أبدا ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها اللي هو ر- رفع ايه رفع الامانه منين من قلب البني ادم مننا اللي هي الافراد يعني فقال ينام الرجل النوم فترفع تقبض الامانه من صدره فيظل اثرها مثل الماجل مثل الوقت ثم تقبض ثم ينام النوم فتقبض فيظل اثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء وتقل الامانه حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين قال حذيفة لقد أتى علي زمان لا أبالي أن يكن بايعت فلئن كان مؤمنا رده علي دينه ولئن كان نصرانيا رده علي سعي أما الآن فما عدت أبايع إلا فلانا وفلانا ادي الحديث هو بمنتهى البساطة كيف يؤخذ الإيمان من القلب شوف يا أخوانا في هذه العجالة السريعة نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال الفطرة فطرك الله على حب الدين ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة أثروا المسألة عشان كده في أحلك الأمور لازم يطلب العلم في أنكى الأمور شوف الأئمة كانوا يبقوا خارجين في ال ال ال ال الكتاب الذي ألفه ابن شداد في ترجمة صلاح الدين الأيوبي أنت عارف الكتاب ده كان فين؟ وهو معاه في الحروب يخلو بنفسه ويمسك بقى الكتاب ويكتب ويدون ويعمل و... لا يترك هذا ابدا تعرفوا الحسن البصري الحسن البصري كان جنديا في بني اميه طلع على الصخور يحارب رجع عالم لان العلماء كانوا قاعدين على الصخر يعلمون اهل الصخر برضه عشان خاطر ده من طول القتال وبتاع يبقى خشن جلف تلاقيه ما عندوش رقه فلازم تبثه الدين دوما فكانوا قاعدين يعل- يعلموهم على ال- على الثغور رجع الحسن البصري من الثغور دي عالم الحسن البصري اللي هم بيقولوا كلامه يشبه كلام الانبياء في كل الظروف لازم تطلع على كتاب الله وسنه رسوله وتغرف منهما مع كل الاعمال مع كل عملك لازم في جدولك يبقى كده ثم علموا من الكتاب وعلموا من السنه ثم حدثنا عن رفعها وفي كلمه رفعها اشعار بالايه بان هي بتبقى فوق الطاقه اللي هو يمسي الرجل مؤمنا ويصبح والعياذ بالله نسال الله عز وجل العافيه لما تحتدم الفتن تبص تلاقي يسلب الايمان وانت مش حاسس فعشان كده لازم لما الامر يشتد انت كمان تشتد في دينك تمسك قوي عليه لحسن آه، ينام الرجل النوم يلاقيه سلب فقال عليه الصلاة والسلام قال حذيفة ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من صدره هو ينام النومة دي يعني ايه بعض أهل العلم قال الحديث على ظاهره يعني يقوم ينا- ينام بالليل كده يصحى الصبح يلاقي إيمانه ضعيف أو رايح والعياذ بالله وده يشهد له الحديث ينام ر- يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا وبعض أهل العلم قال لا ده المقصود بالنومة اللي هو إيه الغفلة أو دي بقى الداء بتاع الحفظ ده بقى سوس الحفظ الذي ينخر في قوة الحفظ اللي قاعد ياكل منك مخزون رمضان هو إيه الغفلة الذي يجعل أمرك ينفرط كما ينفرط العقد عارف لو السبحة اتقطعت وت- وبتيأس إنك تجيبها مش كده ولا لأ بنقعد آه، فترة وتلاقي تيجي تكنس كده في حتة تلاقي يقول لك خرز ايه منها وتيجي بتيأس إنك تجيبها عشان كده يضرب بها المثل في الإيه في السقوط السريع المتواتر المتعاقب بين يدي الساعة آيات ست إذا وقعت الأولى انفرطت انفراط العقد مش كده؟ أول ما أول آية تقع تلاقي ال- ال- الست آيات اللي هم آخر ما بين ال- ال- يدي الساعة ي- ينفر- ينفرطن سريعا ينام الرجل النوم يعني يغفل الغفله كان عندنا ورد في رمضان من القرآن سبناه كان عندك ورد بتقعد في المسجد سبته كنت بتقعد في المسجد قد ايه 10 ساعات خمس ساعات اخر 10 ايام قاعد ما بتطلعش الناس المعتمره ما بيروحوش من الم... طيب خد لك ساعتين يبقى اسمك جنس العمل موجود سبت خالص فلما سبت خالص ضعف بند راح او دي غفله سرق منك بند المكث في المسجد يتسرق منك بند القرآن بند الذكر ب- بعد ما لينت في رمضان ما انت لينت فيسرق كده الغفلة وفي الحقيقة قول العلماء ده مش متضاد ولا حاجة ده ممكن الجمع بينهم اللي هو ايه ان يغفل الانسان فيبلغ من الغفلة ان اذا نام صحي ملاش ايمان لانه نام على غفلة اصلا ينام الرجل النوم فتقبض الامانة من صدره فيظل اثرها مثل الوقت شوف بقى قلبك ابيض كده ابيض خالص مثل الصفا ده الفطره تيجي المعاصي اول ما تقبل المعصيه ويقبلها القلب تقول له كده ممكن ادخل تتزين امامه كما في الحديث الاخر تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا تعرض يعني يجي كده تقف الفتنه قدامه كده فاذا قبلها تقوم ايه عشان كده ما تقعدش كتير تتابع بقى ال ال ال ال ال الناس بقت تقعد قدام الاخبار سبع وثمان ساعات فقط اسمع اراء ناس طيب ما, ما ما انا اقعد اقرا في الكتب العلم واحضر مجالس العلم واعرف واعرف ما قال ما قال الله عز وجل ولا ولا الله ليس له قول فيما نحن فيه ده كل حد ده انت ده الراجل بيقول للامام مالك بيقول له نريد ان نتحدث في التوحيد بس من خلال الم- المناطق والفلاسفه فالامام مالك قال انا انا مش محتاج لكده اللي ايه اللي يخليني اروح لقواعد هؤلاء قال يا هذا فلو وجدت انا وانت من لم يحكم بيننا قال اتينا بحكم نتكلم في التوحيد انا وانت وواحد يحكم بيننا قال فان لم ارتضه طب ما عجبنيش الحكم ده قال بحثنا عن اخر قال انك رجل شاك انت بتشك في دينك فابتعد عني اما انا فلا اشك انا مستيقن فيما انا عليه يا هذا اتظن ان محمدا صلى الله عليه وسلم علم الناس الخلاء ولم يعلمهم التوحيد بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لنا مش قال لنا احاديث في الخلاء ولا لا خش برجلك الشمال وقول واطلع برجلك اليمين وقول ده في بعض الاثار الضعيفه بتقول لك لما تجلس على قضاء الحاجه تقعد ازاي عشان حفاظا على الكلى وحفاظا على الصحه بس اثار فيها ضعف تقوم انت معتقد ان اللي كلمني في الخلاء ودخول الحمام مش هيكلمني عن التوحيد عشان انا اروح انزح فيه الى قواعد آه، غير المسلمين وادور على حد يقول لي عقله فلذلك ببص ليه يأخ- احيانا تعرض فتنه فتروح واخده قلبك في واحد كده لسانه بينقط فتن يقول لك كلمه تروح تصدقها انت اه صحيح ما ممكن فتشك فيما انت عليه فالقصد تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها بيقول لك خاصية قلبك الإسفنجية إن زي السفنجة بيعمل إيه بيشرب ولما السفنجة بتشرب المية بتتشبع بيها أنا لو جبت كوباية المية دلقتها دلوقتي على الموكيت ده هتلاقيها عملت بقعة صح إنما لو جيت في حتة سفنجة ودلقت فيها المية هتعمل إيه هتتشعب جوه ال- عشان كده كان علاج بني إسرائيل اللي عبدوا العجل إنهم يموتوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ليه؟ قتلهم رحمة منه يقبلهم عنده شهداء ولا يرحمهم ويتوب عليهم سبحانه وتعالى وينقي المسيرة من غبشة هؤلاء ما هو ده خلاص أشرب في قلبي العجل كل ما هيمشي يشوف لك حجر يقول لك أعبد ده يشوف لك جبل أعبد ده ما خلاص هو أشرب أشرب الشرك والعياذ بالله فدخل في مسارب قلبه فلا طهرة له خلاص مش هينضف فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء يبقى القلب كان أصله إيه؟ أبيض مش كده ولا لأ؟ إيه بقى النكتة السوداء دي؟ شوف صفحة المنديل ده هو دي صفحة قلبك أهو. أن النكت هو الشيء المخالف للمجموع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه عصاية وجلس على قبر جنازة أحد الأنصار يشيعه كما في الصحيح قال علي رضي الله عنه فأخذ رسول الله ينكت بمخصرة في يده قعد على القبر وفضل إيه؟ يضرب بالمخصرة كده عليه الصلاة والسلام في الأرض وده دي ده دلالة على شدة تأثره بالموت بالموتى فقعد ينكت كده ويبكي عليه الصلاة والسلام فالقصد إن إن لما بتيجي أنا أخبط في الأرض أعمل ثقب كده بيبقى هي حتة مطب والأرض بقى الأرض- الأرض كلها مستوية الحتة دي تسمى إيه؟ نكتة نكتة فده اللي بيحصل في القلب يقبل الفتنة تروح عامله له نقطة كده في قلبه تشوف بقى القلب يبقى إيه؟ يعمل له نقطة في قلبه كده قبل المعصية التانية تعمل له نقطة كمان قبل التالتة بس خد بالك بقى القلب ده عبارة عن عين بصر كل صفحة القلب دي بصر بينظر بيها القلب ويشوف بقى يدور الرعية بتاعته ولن تجد ملكا قط حكم رعيته مثل القلب القلب ده لما يأمر أمر ما حدش يقدر يعصيه مهما كان الأمر غريبا عارف لما سيدنا عروة بن الزبير قطع رجله قال لهم أنا مت- مش هشرب حاجة ولا بنج ولا الكلام ده أنا هخش في الصلاة والقصة دي كثيرا ما كنت أقول لك أن دي قصة صحيحة الشيخ أبو إسحاق الحويني عافاه الله عز وجل وشفاه بيقول وقفت على أسانيدها فقف شعري أنا كنت مفكر إن هيبقى في سندها ضعف ومش معقول حد يتقطع رجله في الصلاة يعني فقال قعدت أبحث في الأسانيد راح شعر راسي وقف لأن الأسانيد كلها صحيحة إيه اللي حصل؟ أن قلبه انجمعت قوته قوة الجمع بقى انجمعت على الصلاة فلما انجمعت راح القلب ادى اوامر لا الرجل تحس ولا الايد تحس ولا خلاص الاحساس كله عندي انا وكله مقبل على السماء فلما قطع رجله ما حسش قصه صحيحه عجيبه فامر القلب هذا لا يرد بس لما يبقى القلب فايق انما اللي بيحصل ان القلب ده كله نظر كده ينظر الى رعيته يقول لك خش صلي واعمل يامرك فكل النقط اللي بتيجي دي بتعمل ايه بتضعف بصره عارف لما تبقى لابس نظاره وتيجي حته تراب تقف قدام عين الواحد كده تقوم تضعف النظر من خلال النضاره بقى نقطتين تضعف ثلاثه لحد ما تلاقيه مغبش او ده اللي بيحصل في القلب بالظبط عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ايه هواء النفس كما قال الله عز وجل بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته كل ما القلب يضعف كل ما النفس تتسلطن عليه تقوم تقول له لا والله الطريق كده بس انا مش شايفه كده لا والله هو الطريق كده والمصحف كده يروح مصدقها وماشي وكده ويأمر بكده وهو في غفلة القلب نايم تايه نكت فيه نكتة سوداء أدي السلب اهو بس من رحمة الله أن الإيمان متين الأعمال اللي أنت بتعملها دي أعمال قوية جدا ليه قوية؟ لأن دي صلة بينك وبين ربنا فصلة العبد الضعيف لكن مع ضعفه اتصل بالحكيم القهار العزيز فبقى الع- ال- العمل متين قوي فلما يجي الشيطان يسرق له سرقه ما يقدرش ينهب حاجه كبيره اثر ايده النهبه اللي انتهبها دي عملت لك نقطه بس في قلبك بسيطه يوم ياتي التقوى هنا والفوقان بقى شوف كل ابن ادم خطاء قاعده مستقره لكن في ناس بتفوق وخير الخطائين التواب- العالم اللي بتقوم تفوق على طول ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان طائف كده وهو بيلف حواليه كده الشيطان وبعدين طمع فيه شويه راح لمسه لمسه اول ما لمسه لمسه تذكروا فاذا هم مبصرون قال بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الرجل لمحمد بن سيرين انا مريض واريد رفيقا رفيق الدكتور يعني فقال عليك بفلان وبعدين سكت شويه كده وقال اقول لك فلان اطب من فلان كلمه ايه قال له فلان ده اشطر من الدكتور التاني قال ثم نكس رأسه ورجع إلى نفسه وتغير لونه وقال أستغفر الله ما أرى إلا أني قد عصيت الله فاغتبت الرجل جبت سيرتك مني قلت فلان مع ان انا كده نصيحه بقول لك روح الدكتور الفلاني اشطر من الد- مش كده ولا لا قال لا انا كده اغتبته اذا مس عشان كده محمد بن سيرين بيقول لما حصلت له محنه الدين المعروفه قال هذا بسبب ذنب اصبته منذ ثلاثين سنه ف30 سنه شايف شايف ذنبه لأن القلب لا زال بصره حاد إنما كثرة الغفلة تعمل فالقلب يسرق حتة صغيرة فقت له فقت له ما فقتلوش المرة الجاية هيسرق حتة كبيرة ثم ينام النوم يغفل الغفلة فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل المجل المرة دي بقى خد له حتة كبيرة لأنه أمن إن أنت إن أنت فتح له الباب ايه المجل ده يا اخوانا عارف لما تمسك اجنه وتقعد تكسر في ال- في حاجه او فاس بيطلع لك نقط ميه كده في ايدك الميه دي ميه الجسم لفظها ولا يريدها ومصلحتك ان انت تطلعها كمان ولا تساوي حاجه خالص الضرر منها اكثر بس عامله في ايدي ايه عامله في ايدي نفيخه كده او بيبقى الانسان كده نسال الله عز وجل ان يسترنا واياك تلاقيه ماشي كده قدامك عشان كده في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه حتى يقال للرجل حديث حذيفه ده حتى يقال للرجل ما احلمه ما اظرفه ما اجمله وليس في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان شفت عشان ما تغترش بالناس لما اشوفك يقول لك طالع من رمضان منور حاجه ما شاء الله قوه إلا بالله بالله عليك ادعي لي وفي ناس بتصدق فعلا كده ان شاء الله هبقى ادعي لك هحطك في القائمه ان شاء الله وادعي لك وعلى اساس ان انا ان انا متقبل و... وينخدع الناس ليها الظاهر والظاهر خداع رب اشعث اغبر ذي طمرين لو اقسم على الله ابره الله تصور بقى لما جه سفيان الثوري وابو جعفر المنصور قال هموت سفيان الثوري يعني هموته قال له تبقى قاضي قال له مش هبقى قاضي ليه مش هيبقى قاضي مش هبقى قاضي خلاص طب لا لازم غصب عليه راح عمل معاه حاجه تعريض كده قال له ممكن اطلع بره هترجع قال له والله لا ارجع راح سايب الحذاء بتاعه وطلع بره وبعدين رجع قال له ايه اللي جابك بسرعه كده قال له الجزمه بس والله راح واخد الجزمه كده بقى رجع ولا لا ضحك عليه وخد بعضه وراح ماشي هرب في البلاد المهم ابو جعفر بقى خلاص قبض عليه فين في قلب الحرم فجاب النجارين وقال لهم ابنه هنا مشنقه هنطلع سفيان الثوري ونموت لازم اقتله بقى وابو جعفر انت عارف كان بيقول من قال براسه هكذا اللي يقول لي لا مره قلت بالسيف هكذا يعني ما تفكرش فراح واخد بعضه وقام سفيان الثوري اصحابه قعدوا حواليه قالوا له انت هتعمل ايه هتفضل قاعد كده ما تكسفناش بين للخلق انك تاوي الى الركن الشديد سبحانه وتعالى بين لهم كده ما تسكتش لحسن انت راح قايم سفيان وتعلق باستار الكعبه وقال ايه قال برئت منه ان لم يكف عني ابا جعفر يعني ايه برئت منه بعض اهل العلم بيقول لك دي قصه لا يمكن تصح سفيان برضه يقول برئت من البيت لا ده ده نوع من القسم كده بيقول انا عندي يقين ان ربنا هيرد عنا ابو جعفر المنصور فكانه بيقول ايه بيقول يا جماعه انا ما بقاش انا مؤمن بالبيت ده ما كانش ربنا هيرد ابو جعفر وهتشوف كانه عايز يقول كده هو خلص كلمته لقى الناس بتصوت بره ابو جعفر المنصور مات تصور وسفيان الثوري ده لما كنت تشوفه يقعد جنب كده على جنب المسجد يجيب ركبه عند صدره ويروح عامل كده والناس تعدي ولا واخده بالها بالهم منه حتى بعض الطلبه بتوعه لما لقى الناس مش سائله فيه كده قال لهم لا فوقوا بقى خدوا بالكم عارفين اللي قاعد ده اللي قاعد على جنب ده اهو لو كان في التابعين لاحتاجوا الى علمه ولا سالوه لو كان ده موجود مع الحسن البصري ومحمد بن سيرين وهؤلاء كانوا سالوه وانتفعوا بعلمه ده ده عنده علم بس هو متواضع وخامل وفيه فالظاهر ملوش ما فيش حاجه اسمها بالظاهر وانما هو القلوب والقلوب محل نظر الله عز وجل فتقبض الامانه يبقى زي المجل تلاقي حاجه جامده جدا جامد وجواه مفيش حاجه منتبرا يعني عالي منه المنبر عشان بنطلع نقف عليه في في الخطبه الرابعه الشهر الجاي ان شاء الله مش كده الشهر ده ان شاء الله ف... فنفط فتراه منتبرا له شكل وله هيئه وله كده لكن ليس في قلبي مثقال حبه من كده طب ايها الاخوه اخيرا نعمل ايه خد بقى الأد... العلاج ده اولا التوبه قال النبي صلى الله عليه وسلم فايما قلب اشربها النكته دي نكت فيه نكته سوداء فان تاب ورجع صقل قلبه صقل يعني ايه تتمسح النقطه دي بس توب عدل يعني ايه توب عدل يعني أن يكون في قلبك أن تكون في قلبك شهوة التوبة يعني أنت فعلا نفسي ربنا يتوب على أنا مناية أن ربنا يعفو عني لو اطلع الله على قلبك فرأى منك هذا أفيخذلك لا مش ممكن بقى ما تقولش كده كريم سبحانه وتعالى لو اطلع على قلبك وراء ان انت نفسك تتوب يتوب عليك ويسهل لك وعلى الثلاثه الذين خلفوا شوف نفسه يتوب دي نفسه ربنا يتوب عليه حصل له ايه وعلى الثلاثه الذين خلفوا اللي هم بتوع غزوه تبوك حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت خلاص اتخنق الدنيا دي كلها بقت زي ثقب الابره وضاقت عليهم انفسهم وظنوا تيقنوا الا ملجا من الله الا اليه هنا استحكم امرهم وطلبهم فأسعفهم الله بتوبة ثم تاب عليهم خلاص تاب عليهم وعفى عنهم سبحانه وتعالى يبقى التوبة النصوح نمرة اتنين الاستقامة شوفوا يا إخوة التوبة هي وقود الاستقامة لو انت مداوم على التوبة دايما هتبقى مستقيم هيبقى عندك لغة قط دي بقى خالص انت نفسك تقول ما بطلتش حاجة قط ما بطلتش قيام الليل من رمضان لحد النهاردة قط ما بطلتش صدقة قط ما ب... بس يبقى في توبة دائمة توبة دائمة قالت قال عائشة رضي الله عنها قالت طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال بعض أهل العلم إذا وفق الله العبد إلى الاستغفار فقد أراد أن يتوب عليه فقل أن يستغفر العبد ربه إلا وغفر الله له يبقى ليك ورد استغفار وتوبة ده يوميا من إيه؟ في ذنوب بتدركها وذنوب ما بتدركهاش أنا اللي قلت الكلام ده ولا النبي اللي قال كده؟ قال كده عليه الصلاة والسلام الشرك أخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أولا أدلكم على شيء إن قلتموه أذهب الله عنكم كثير الشرك وقليله قال وما هو يا رسول الله قال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يعني ممكن في معصية تخش وأنا مش عارف آه فيتوب المرء مما أدرك ومما لم يدرك دي نمرة واحد نمرة اتنين الاستقامة لا تروغ روغان الثعالب كما قال عمر رضي الله عنه في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قالوا له يا سيدنا عمر ثم استقاموا يعني إيه فقال لم استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب اللي أنا بقول لك عليه التلون ده إن في رمضان كان ليه حاجة وبعد رمضان بقى حاجة تانية وبعد هنا بقت حاجة لا لا هو نفس الوجه نفس وجهه نفس منهجه نفس مبادئه نفس أعماله بقول لك جنس الأعمال مش ممكن هتقيم الليل زي ما كنت بقيم في شهر رمضان أنا بقول مش ممكن ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أتقانا إلى الله وأخشانا له ما كانش بيعمل في غير رمضان أكثر من شهر رمضان كان شهر رمضان أعلى مش كده الحديث في الصحيحين وكان يجتهد في شهر رمضان كالريح المرسلة ويعمل فيه ما لا يعمل فيما سواه فإذا جه العشر الأواخر يبقى إيه شد مئزره واعتزل النساء وكان قد اختلط بهن عليه الصلاة والسلام يبطل بقى خلاص ما فيش حتى اتيان النساء بطل ويعكف في المسجد يبقى مش ممكن هتبقى زي شهر رمضان لكن بنقول جنس الطاعة يعني كنت بتقرا القرآن في شهر رمضان 10 أجزاء في اليوم اقرا لنا جزء وداوم عليه بقى كنت بتتصدق كل يوم قاعد كل يوم تصدق ب 10 20 جنيه 5 جنيه 2 جنيه او ما بتبطلش تصدق بأي حاجة كنت بتمكث في المسجد 10 او 15 ساعة اقعد لك ساعة من الفجر للشروق من العصر للمغرب من المغرب للعشاء المكث في المسجد بيت الله عز وجل من دخله أكرمه المزور لأن أنت سائل يكرمك وإن الله لا يتبشبش لعمار المساجد كما يتبشبش أحدكم لغائب وقد أتى يعني واحد كان مسافر من أهلنا ولا حاجة وأول ما يجي بقابله أهلا وسهلا و... فالله عز وجل يتبشبش لك كما يليق بجلاله وانت داخل المسجد وتعمر المسجد كده يبقى جنس الطاعات موجود اوعى تبطل بعد بعد شهر رمضان الاستقامه قاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب الشيء الثالث أيها الإخوة وهو وقود لكل موضع ذكر الآخرة تعرف الواحد الموت أقرب إليك من شراك نعلك تفاجأت لنفسك خلاص ذهبت فاستحضار نهاية الحياة يوسع الضيق ويضيق الواسع النبي قال كده عليه الصلاة والسلام قال أكثروا ذكر هازم اللذات فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه وما ذكر في واسع إلا ضيق إيه معنى الكلام ده العلماء بيقولوا لو كان الإنسان في حالة ضنك شديدة مش لاقي والعملية معاه صعبة في النفقة وبتاع لما يذكر الآخرة يقول إيه أهي أيام ودي مش حياتنا مش كده ولا لأ عشان كده لما قالوا لأبي حازم رضي الله عنه انظر إلى غلاء الأسعار الدنيا غليت قوي ونعمل إيه يعني لا شكوى كل وقت دي مش كده فقال وما يضيركم لا تحزنوا من غلاء الأسعار فإن الذي كان يرزقكم في الرخص هو من سيرزقكم في الغلاء عشان كده انت لما تتأمل كده تفضل تشتكي والدنيا صعبة ومش عارف ايه وهنعمل ايه ونشتري ايه ونسوي بتتكلم كتير مش بتاكل وتشرب برضه ولا بتبجع عنه بتاكل وتشرب لو سكت هتاكل وتشرب برضه هو الرزق سيأتيك بس كل موضوع يبقى فيه شيء من التذمر انا بتكلم الكلام ده من التذمر على الله ان ما ما اقصدش ان انت ايه ما تتكلمش بقى وما فيش حد لا انا بتكلم على على الله ان الواحد يبقى مش عاجبه المقادير انما انت إن إن انما انت لك حق تطلبه الشاهد ايه بقى ان ذكر الاخره ذكر الموت يوسع الضيق ولو كان الانسان مطرف العيش معاه فلوس زي الرز لما يذكر الموت وان انا همشي مش هاخد الا الكفن بس يعمل ايه يذكر الاخره قال بعضهم واختم بهذا الاثر تعجبت من فضل ابن المبارك علينا قاعدين كده عند واحد داعيهم بيتغدوا عنده بيتعشوا فقاعد كده فضل يبص لعبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك ده انا يعني اندب اليكم غير مامورين طبعا انك ترجع على الكمبيوتر هتلاقي كتاب سير على منه بلاء على النت هات سيره عبد الله بن المبارك وراه كده الليله دي هتفاجئ بانسان اعجوبه من خلق الله عز وجل غني جدا وكل سنة ما بيحقش عليه زكاة المال من كتر النفقة اللي بينفقها واحد بعت له قال له عليها 70 70 دينار دين كتبهم له 700 وكيله قال له بتكتب له 700 ليه ده هو عنده 70 بس قال له طب خليهم 7000 تصور حاجة نفقة مش ممكن تصدق وبعدين وسري جدا كان بيتاجر في 1000 1000 و100 ألف يعني في أيام ما كان الحاجة 1000 1000 دينار ده يعني آه، مبلغ دلوقتي آه، المليون ده دلوقتي حاجة يعني يعد مبالغ يعني مالت ملياردير نمرة اتنين كان فارسا لا يشق له غبار طلع واحد من الروم قال من يبارز من المسلمين طلع له ثلاثة من المسلمين موتهم فخرج إليه رجل ملثم فقتله وثلاثة معه عشان يبقى يعني إيه قصاص واحد قال كشفت وشه لقيته عبد الله بن مبارك وكان في الحديث لا يشق له غبار يقول لك عبد الله بن مبارك هو الأسانيد اللي يقولها ما فيش زي كده حافظ حجة إمام شيخ الإسلام وكان في الفقه على مذهب أبي حنيفة وقيل أنه تركه بأخ... بأ... بأخرته وكان مجتهدا مطلقا رضي الله عنه ك- ايه ده كل حاجة كل حاجة كان فيها إماما فالراجل قاعد حط ايده على خده كده هو ال- الرواية ما بتقولش حط ايده على خده بس أنا بتصور يعني وبص له كده هو الراجل ده ايه اللي بيفضله عننا بيطلب العلم بنطلب العلم يتصدق بنتصدق بنعمل زيه يعني ايه اللي مخلي ابن مبارك احسن واحد فينا وليه الشهرة دي وليه ال- كان بيخش الكعبة جارية لهارون رشيد قالت مين ده أمير المؤمنين قالوا له لا ده واحد من علماء خراسان فقالت هذا هو الملك والسؤدد ده هو ده الملك فعلا الناس بتحبه ماشيه وراه بتاع لا ملك هارون الذي يجمع الناس بالشرط ما هو الناس بتجيله لهارون الرشيد لايه لهيبته وخشيته انما ده الناس بتحبه فماشيين وراه بالشكل ده وسار الغبار فبيقول ايه اللي فضلوا علينا وهو بيقول الكلمه دي النور قطع المصباح اتطفى يعني فاول ما المصباح اتطفى قام صاحب البيت يصلح لان طبعا عيبه ما تستخدم الضيف اوعى يجي لك ضيف وتقول له قوم اعمل حاجه ولا ابدا فقام صاحب البيت يصلح المصباح اول ما صلح المصباح بيقول اول ما النور ال- فتح نظرت اليه فوجدت لحيته تقطر من دموعه اتاري لما النور ضلم عبد الله بن مبارك افتقر القبر وظلمه الاخره فما قدرش يمسك روحه فضل يبكي لحد ما لقى دقنه بتنقط بقى كمان ايه لقى لحيته بتنقط فقلت هذا هو الذي فضله علينا فطالما يذكر المرء الآخرة فإنه سيستقيم على أمر الله عز وجل في الدنيا ولن يفجأه موت أبدا جزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل شهر رمضان ومن عتقاء شهر رمضان وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله